نفتح متى 22 طيب بصوا يا جماعة احنا هنقرا جزء وهنربط الجزء ده بطقس القداس والموضوع النهاردة اذا كنتوا يعني تحبوا العناوين الافخارستية دعوة الهية يعني فكرة الدعوة دعوة الهية يعني الله يدعونا للافخارستية برضو تلاحظوا احنا اتفقنا ان متى ومرقس ولوقا بالذات دول اغلب القصص موجودة مكررة بشكل او باخر فاحنا هنقراها في متى 22 ونقراها في لو 14 لان هو نفس المثل بس فيه اختلاف بسيط عشان تكتمل الصورة واحنا بنحكي عن المثل ده جعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال قائلا يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غداء أعددت ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوه فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينته ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين فامتلأ العرس من المتكئين فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس فسكت حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون معلش قبل ما ندخل فيها نقرا كمان له 14 هو نفس المثل مع اختلاف بسيط عشان نبقى خدنا المثلين في نفس الوقت له 14 عدد 15 حاولوا طبعا احنا دلوقتي بنقرا وكل تركيزنا نربط الكلام ده بالقداس والافخارستيه مش كده فلما سمع ذلك واحد من المتكئين كان بيتكلم عن برضه عشاء المسيح كان بيتكلم عن العشاء والمدعوين فبيقول واحد من المتكئين قال له طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله فقال له يسوع بقى إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون قال له الأول أنا اشتريت حقل وأنا مضطر أن أخرج وأنظر أسألك أن تعفيني وقال آخر إني اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماضي لأمتحنها أسألك أن تعفيني وقال آخر إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرج عاجلا لشوارع المدينة وأزقته وادخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي قال له العبد قال العبد يا سيد قد صار كما أمرت ويوجد أيضا مكان فقال السيد للعبد أخرج إلى الطرق اخرج إلى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي لأني أقول لكم أنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي طبعا هي نفس المثل بس مع اختلافات بسيطة الأول أقول لكم إيه العلاقة بين ده وبين فكرة القداس هنا بيقول الملكوت كله يشبه حكاية عرس حفلة واحنا مدعوين ليه وده أبسط أبسط معنى للقداس القداس حفلة عملها ربنا ودعي الناس ليها والحفلة دي في إنجيل متى يقول دي حفلة عرس ابنه شكلها إيه واضح إن في عريس اللي هو ربنا يسوع المسيح وفي عروسة والمعنى ده كنيسة تحبه قوي في القداس كنيسة تعتبرنا كلنا عروسة والإفخارستية هي لحظة اتحادنا أو زواجنا بالمسيح لدرجة واحد زي أوريجانوس من القرن الثاني يقول معنى جميل قوي يقول عارفين ليه لازم تحضروا بدري وتسمعوا القرايات لأن القداس الأولاني بتاع القرايات بتاع الكلمة ده احنا بنتخطب للمسيح لانه بيدينا كلمة يعني ايه يعني ربطنا بكلمة ماشي وفي اخ وفي قداس المؤمنين اتحد بينا ربطنا بجسده ففي الاول بيقول لك ايه احنا اتربطنا ربط كلام ربطنا كلام فالمسيح له المجد ارتبط بينا الاول بكلمة بكلمته خطبنا لنفسه فدي الخطوبة القداس الاولاني دي الخطوبة احنا بنتخطب للمسيح ك- ككنيسة وبعدين نفضل بقى نقرب نقرب نقرب لغاية ما نتحد بيه ونبقى عريس وعروسته وعشان كده بقى ساعتها نهلل ونفرح والمبسوط بكده ده كله الاب السماوي هو اللي عاوز كده صنع عشاء وعرس لابنه ماشي فيبقى اول فكرة تشغلنا واحنا في القداس ان احنا في احتفال ربنا نفسه صاحب الحفل واحنا عروسة في الحفلة دي بنتحد بالعريس المعنى الثاني انه ده ملك وده ملكوته عشان كده تلاحظوا ان في لغة الملك والملكوت كتيرة في القداس يعني ابسط حاجة ابونا ليه بيلبس آه، تاج لانه ابونا احنا قلنا هو المسيح رئيس الكهنة لان هو المسيح اللي بيقدس مش كده فبينبهنا ان ده يوم ملكه دي ساعة ملكه ماشي وبعدين تلاحظوا ان في زفة وفي لبس ابيض وفي يعني في جو ملوكي في, في اللي برضه يركز في المعنى ده هيلاقي في حاجات كثيرة تخدمه في الطقس أرسل عبيده ليدعو المدعوين للعرس فلم يريدوا أن يأتوا ده بقى كلام عملي جدا وكلام واقعي جدا أن الدعوة قائمة مش كده وإحنا بنطنش وبنكسل عشان أنتوا قلتوا الكلام بقى صعب لا الكلام سهل إحنا بنتحجج ونهرب من دعوة خطيرة جدا ودعوة ثمينة جدا وكل واحد بيتحجج بيلاقي عذر فهنا في واحد قال إيه اللي فصل فصل الرفض كان معلمنا لوقا حط لنا ثلاث انواع من الرافضين تاخدوا بالكم اول واحد رفض قال ايه قال انا اشتريت حقل ولازم اروح اشوفه ده اللي عينه على الدنيا مش عينه على السما والتاني يقول له انا اشتريت خمسة ازواج بقر وانا لازم اروح امتحنها ده الفلوس بقى اللي شغلاه والبزنس وال ببساطة كده واحد ثالث يقول له انا متجوز اهتمامات الدنيا والعيال وانا مش جاي يعني هي ببساطة انه ممكن حاجات كتيرة تعطلنا عن دعوة عظيمة جدا وقوية جدا و... وده بيجرح ربنا يعني كأنه التكاسل عن دعوة الله يوجع ربنا لأنه قبل ما يدعي قال كلمة مهمة أوي موجودة في الاثنين في لقا وفي متى يقول كل شيء قد أحد المعنى ده مهم وشغل الآباء ليه؟ عادة أنت لما تروح لربنا لازم تروح شايل هدية مش كده؟ والمفروض اللي هيروحوا فرح زي كده يكون كل واحد جايب حاجة معاه لأن ده يعني حاجة محترمة أوي لكن هو بيقول لهم ما تجيبوش حاجة معاكم كل شيء معد سيراني ومسمناتي ذبحت وكل شيء معد تعالوا زي ما انتم فأول معنى في الإفخارستية هنا إن مش مطلوب منك كتير أنت مطلوب تيجي بس يعني مش مطلوب انك تدخل وانت شايل هدية كبيرة لربنا ما انت مش هينفع تجيب له حاجة ما عندناش حاجة نقدمها لربنا عشان كده نقول له ايه نقدم لك من الذي لك يعني ايه يعني بصراحة احنا دايما داخلين الكنيسة ايدينا فاضية هو اللي هو اللي عمل كل حاجة وكل حاجة اعدها بنفسه هو اللي نضب بنفسه يعني المفروض احنا اللي نروح نقدم ذبيحة لربنا نفاجئ ان الذبيحة هي ذبيحة ابنه مش كده يعني هو اللي عامل الذبيحة المفروض ان احنا نروح لابسين شيك عشان دي حاجة محترمة نفاجئ ان احنا كلنا غلبانين وفقرانين زي العينات اللي حكى عنها هنا طبعا دول ما عندهمش لبس محترم يدخلوا بيه ودي تنبهنا الى الشخص بتاع متى 22 قال ايه لما دخل بقى العريس بدأ الاحتفال كان فرحان قوي ليه جابوا له كل العاهات اللي في الشوارع الجدع والعمي والعرج وال... هم دول اللي- اللي دخلوا في الاخر ودي معنى مهم قوي ان كل اللي في الكنيسه دول خطاة كل اللي في الكنيسه دول ناقصين ناقصين يعني ما حدش داخل كامل احنا كلنا ضعف كلنا عجز وهو فرحان بيهم كلهم لدرجة في انجيل لوقا قال له ده فاضل لسه مكان قال له طب روح دور تاني وشوف الحواري الضيقة كده هات لي منها هات الواقعين قوي لما قال له يوجد اي ايضا مكان معناها ان رحمته واسعة قوي مستعد يقبل اي حد لكن بعد ما دخل وبدأ الاحتفال لقى واحد ليس عليه لباس العرس طب وهي العينات اللي حكى عنها دي ممكن يكونوا لابسين لباس العرس ازاي هيجيبوا منين لبس محترم بدلة محترمة ولا فستان محترم عشان كده الآباء قالوا بما انه ده ملك وعنده خدامين وحشم على الباب بينظفوا الواحد ويلبسوه اللبس المحترم ويدخل عشان كده كلهم لابسين لباس العرس بالرغم ان هم فقراء جدا لان اللبس ده كمان خدوه فين على باب الحفل يا ترى جبتوها ولا لسه ايه اللي على باب الكنيسة دايما مكان ايه دايما على باب الكنيسة المعمودية اللي هي الواحد يبكي من الشارع يستحمل قبر ويلبس البدلة أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح ادخل بقى عشان يبقى عليك لباس العرس طب ده انت من الشارع ومنظرك ما يدخلش على حفلة ابن ملك لا معلش ما انا لبست لبسني لبسني شيك ودخلني وحضرني فانا زي كل اللي حواليا ما نستاهلش لكن هو مغطينا بنعمته هو ملبسنا لبسه محترم في واحد ما دخلش بالباب في واحد زوغ واحد نط من الشباك بيعلم تعليم غلط مش راضي يدخل من باب المعمودية والإيمان مش راضي يستحمل الأول عاوز قال إيه يجي بخطيته كده ويدخل على عشاء ابن عرس ابن الملك ما هو صحيح كريم ربنا وغني جدا وبيقبل كل الخطاب أشكالهم بس عامل نظام لازم يكون فيه لباس عرس عشان يقدر يحضر الحفل عشان كده لبس العرس ده الآباء قالوا معنيين مهمين جدا هم الأساس في التناول إنك لازم تكون متعمد وده معنى عندك إيمان لأن المعمودية من آمن واعتمد لازم مرتبطة بالإيمان نمرة اتنين تحافظ على النظافة دي بإيه؟ بالتوبة والمعمودية والتوبة دايما في فكر الكنيسة قرايب عشان كده الكنيسة تقول أنا خاطي تقول لك وماله توب وتناول تقول أنا وحش جدا تقول لك مفيش مشاكل مفيش مشاكل البس لبس العرس طب البسه منين سهل مش تعمد خلاص انت لابسه بس روح نفض التراب اللي جه عليه بالتوبة فعشان كده تستغربوا قد ما كان قلبه مرحرح قوي وداعي كل الناس قد ما جه عند الراجل ده قال له يا صاحب شوف السؤال كمان كيف دخلت الى هنا يبقى واضح من كيف انه دخل غلط او دخل من حتة مش مظبوطه واخدين بالكم شوفوا السؤال يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس يعني أنت دخلت هنا إزاي دخلوك إزاي بالمنظر ده ما حدش بيدخل هنا غير اللي لابسين لباس العرس وده كان طقس الكنيسة زمان الجزء الأولاني من القداس يحضروا كل الناس غير مسيحيين مفيش مشكلة اسمعوا التعاليم المسيحية والإيمان المسيحي وعنده بالحقيقة نؤمن تفضلوا بره يا, صح... يا أصحابنا ما ينفعش تكملوا معانا ليه لا دلوقتي خلاص عند قداس المؤمنين هنقفل اتفضلوا لما تتعمدوا وتلبسوا لبس العرس هتكملوا النص التاني فكان زمان يطلعوا الموعوظين ويقفلوا الابواب كان في حتى بدأ قديم حاجة اسمها الابواب الابواب الشماس ينادي على الشعب كده يعني يقفلوا الابواب اللي ساعتها بقت تقدموا تقدموا تقدموا يعني ما احنا واقفين من بدري دي كان ليها اصل بقى في الطقس زمان ان الكنيسة خرج منها ناس كتير موعظين فضل مين المؤمنين اللي لابسين لباس العرس قربوا انتوا بقى حوطوا المسيح حبيبكم انتوا اللي هتاكلوا انتوا اللي هتتعشوا انتوا اللي هتكملوا انتوا اللي تستاهلوا تقدموا تقدموا على هذا الرسم قفوا بخوف ورعدة بقى دخلنا على الغويط فاهمين المعنى اذا فكرة الدعوة للعرس هي هي بالظبط القداس اللي بنحضره لأن هو ده الملكوت بتاعنا احنا حاضرين والملك المسيح قدامنا والاب السماوي هو اللي موضب اتحاد العريس بعروسته واحنا العروسة كلنا العروسة الحقيقة يعني تعبانة لكن هو قابل على كده وهو اللي بيلبسها وبيشيكها وبتحضر الحفل طبعا موضوع تأمل بقى شخصي ايه اللي معطلك وتقول أسألك أن تعفيني ساعات الواحد يتهرب من التناول بطريقة شيك يعني يطلع لنفسه حجة محترمة يعني يعذر بيها نفسه يعني أسألك أن تعفيني طب ما أنت ضيعت نفسك برضه راحت عليك آه لكن ده في الآخر يقول كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون يعني يعني الاختيار في إرادتك أنت أنت اللي تكمل المشوار في الآخر فكرة الدعوة دي بقى شوفوا المسيح لو المجد قالها بنفسه لكن الدعوة دي قديمة جدا في الكتاب المقدس أظن المعنى كده واضح ولا في حد صعب عليه طيب نرجع مثلا لسفر أمثال تسعة أمثال تسعة تقول إيه أنا كل عايز أنا أشغلكم بفكرة إن ربنا بيدعينا والدعوة دي هو متحمس ليها جدا وإحنا مدعوين غير مستحقين بيخلينا مستحقين جوه الدعوة جوه القداس فيقول إيه في أمثال تسعة الحكمة بنت بيتها هي الحكمة دي صفة ولا شخص عشان يبني استنى ونشوف اللي حضر معانا مؤتمر الحكمة هيكون فاهم الحتة دي نحتت أعمدتها السبعة ذبحت ذبحها لا دي مش ممكن تبقى صفة بقى الصفة هتجيب ذبيحة وتذبحها ازاي مزجت خمرها لا وضحنا أيضا رتبت مائدتها الحكاية بقت قربت تبان أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة من هو جاهل فليمل إلي هنا إلي حتة إيه البدع والعرج والعمي الجاهل يجي الجاهل انت رب هتقبل جاهل هقبل فقراء ما بيفهموش أطفال هقبل كل ده كل ده نقبله والناقص الفهم قالت له هلم كلوا من طعامي الحكمة اللي بتقول واشربوا من الخمر التي أنا مزجتها اتركوا الجهلات فتحيوا يعني ده المطلوب بس سيبوا الجهل على الباب تعالى توب سيب السكة بتاعتك وتعالى عندي تاكل وتشرب تاكل الحياة وتشرب الحياة وسيروا في طريق الفهم لو انت عايز تأكد بقى ان الحكمة دي هنا هي ربنا يسوع المسيح قبلها على طول في الإصحاح تبان الحكمة في سفر الأمثال يتكلم عنها سليمان كصفة كلنا فاهمينها كصفة ويجي في وقت يقلب ويتكلم عن شخص اسمه الحكمة أصل الحكمة مصدر الحكمة وقموم الحكمة ربنا يسوع المسيح ودي واضحة جدا في سفر الأمثال فيقول مثلا في الإصحاح اللي قبله منذ الأزل الحكمة بتتكلم تقول الرب قناني أول طريق ومن قبل أعماله منذ القدم منذ الأزل مسحت مين اللي بيتكلم؟ ربنا يسوع المسيح منذ الأزل هو الوحيد اللي يقدر يقول على دي على نفسه مسحت منذ البدء منذ أوائل الأرض كنت عنده صانعا ده المسيح اللي بيتكلم هو اللي خلق الدنيا كلها بيقول أنا كنت عند الآب صانعا كل شيء وكنت كل يوم لذته فرحة دائمة قدامه أنا بس أديكم مثل تأكيد أن كلمة الحكمة هنا دي ربنا يسوع المسيح يبقى فكرة أن المسيح بيدعينا وبيرتب نايبة بنفسه وبيمزج الخمر وبيذبح الذبيحة ويدعي الجهل اللي زينا ويقول تعالوا أنا هكملكم تعالوا كلوا واشربوا عشان تعيشوا نفس فكرة الدعوة مش بس كده تعالوا نشوفها في حتة تاني في أشعياء 55 25 أشعياء 25 عدد 6 ويسمع رب الجنود معايا ولا ويسمع رب الجنود لجميع الشعوب تاخدوا بالكم من حتة جميع الشعوب دي ويسمع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة ايه ده ربنا عمل لنا وليمة وليمة سماء سيراني ومسمناتي ذبحت وكل شيء معد وليمة خمر على دربي دربي ده كان نوع من الخمر المعتق سماء منخة يعني يعني كرم كله بقى يعني الدهن بيسيل منها دربي مصفى ويفنى شوف المعنى الغريب اللي جاي ده ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب عايز حد منكم يقولها لي دي هو بيقول دعينا الوليمة على جبل الجبل هو الكنيسة دايما او المسيح والوليمة دي ثمينة جدا وربنا اللي عاملها بنفسه ودعي كل الشعوب عشان كده دايما نقول في القداس يقسم عنكم وعن كثيرين المسيح عاوز الكل وفي المثل اللي قاله بتاع المدعوين اطلعوا للنول من بره طب يوجد ايضا ما كان اطلعوا تاني مش عاوز حد ما يحضرش عاوز الكل يدخل عاوز الكل يتناول ويفنى في هذا الجبل في اللقاء ده في الوليمة دي على الجبل ده يفنى وجه النقاب النقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى به على كل الأمم يبلع, يبلع الموت إلى الأبد بحضر أول محاضرة يبقى فاهمها على طول في اللقاء ده يبلع الموت إلى الأبد شجرة الحياة فكرنا ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعب عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم شوفوا قد إيه واضحة طبعا ما فيش وليمة زي كده الوليمة دي ذبيحة نفس ودعا إليها كل الشعوب وعلى الجبل المسيح هو الجبل أو الصخرة ساعات تبقى كنيسة ده معنى مقبول وده مقبول إيه وجه النقاب ده بقى النقاب اللي على الشعوب والغطا اللي على كل الأمم يتشال ها قولي الخطايا ها الايه اه النقاب اللي كان موسى هو غطي بيه وشه ها يبلع الموت الى الابد هي كلها افكار بتدور هنا نعم برافو عليك انا عاوز وجه لوجه دي في نقاب مغطي علينا يعني احنا مش بنشوف ربنا مش عارفين نشوفه ماشي لكن في العهد الجديد بولس يقول لنا احنا في عز ما كانش عند موسى في مجده في كورنثوس الاولى ثلاثة يقول كده والموسى كان بيغطي وشه لان يعني منظر ربنا منوره فلازم يستعمل نقاب لكن نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف عشان كده الشماس يقول ارفعوا اعينكم نحو المذبح لتنظروا جسد ودم عمال يقيل اليه موضوعين عليه الملائكة وقوف بس انتم مش شايفين فوفنا وجه النقاب يعني ايه يتشال البرقع العدي القديم كل جهل بالله يروح في القداس كل في استنارة تحصل الخطايا عشان كده فكرة خطايا مقبولة الخطايا اللي كانت معطلاك انك تشوف ربنا بتتشال الجهل اللي جوه الانسان بيتشال فبتشوف مجد الرب وجه مكشوف يعني عين عينك واقف قدام ربنا بتاع العهد القديم يا عين قدس الاقداس ده ما عمره ما شاف فيه ايه جوه ورئيس الكهنة لو دخل يدخل كده ايه مرة في السنة ويطلع ويحكي لهم في ايه النهاردة انت بتدخل من الكنيسة تلاقي الهيكل مفتوح في وشك ناظرين مجد الرب وجه مكشوف فيقول يفنى في هذا الجبل وجه النقاب يعني الوليمة دي هي وليمة لكن فيها بركات غريبة جدا اولا انك النقاب بيتصال فيها فبتبص على ربنا عين عينك ودي حاجة ما كانش حد يحلم بيها وفي الوليمة دي يبلع الموت إلى الأبد أظن دي افتكرنا مش كده لأن احنا ندخل ناس ميتين ونطلع معانا مناعة من الموت عشان كده سميناه في أول محاضرة دواء عدم الموت يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه فيبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه المذبح ده في حل كل المشاكل كل الألام كل الدموع نفس الآية دي اتقالت امتى من شاطر عارف فالرؤية مش كده يبقى الإفخارستة بتاعتنا الوليمة بتاعتنا على الأرض نسخة من السماء زي ما ربنا بيمسح الدموع عن كل الوجوه في السماء واحنا في السماء بتاعتنا البروفة بتاعتنا يمسح الرب الدموع عن كل الوجوه يعني يعني انت داخل على الوليمة بدموع داخل بمشاكل داخل بإحباطات داخل بخطايا داخل بتجارب في دموع في عينيك برأيك المسيح بنفسه يمسح الدموع عن كل الوجوه لأن ما عادش فيه نقاب هو شايف اللي ورا النقاب وشايف دموعك هيمسحها بإيده نفس العز السماوي هتدوق وانت على الأرض مش بس كده ده في لقاء تاني صفانيا حد يسمع عن واحد اسمه صفانيا صفانيا دول ثلاث إصحاحات بالرغم من كده جاب سيرة الدعوة وقال كلام جميل جدا صفانيا واحد طيب بص بقى صفانيا واحد عدد سبعة بيقول حاجة غريبة جدا بيقول اسكت قدام السيد الرب اسكت هو انا ساعات كنت اقول اسكت ولا اسكت ولا انا اسكت ولا هو مين اللي هيسكت لكن اظن انها طلعت اسكت يعني صفانيا بيقول لنا اسكت ما تفتحش بقك ليه ما تفتحش بقي ما انا طول النهار بصلي اسكت قدام السيد الرب اسكت يعني ايه انت عمال تهري وعمال تحاول تقدم ذبايح وعمال تيجي ربنا تشكي اسكت بقى فيه وهو يتصرف اسكت بقى الدور عليه هو هتبان في الآيات اللي بعدها كفاية بقى انت حاولت ياما بقالك ألف سنة وكذا ألف سنة بتحاول تصلح حالك بتحاول تنقذ نفسك بتحاول تخلص من الموت اسكت كفاية لأن يوم الرب قريب سيبه هو بقى اللي هيجي هو اللي هيصلح لأن الرب خلي بالكم من الآية الجميلة دي قد أعد ذبيحة متى 22 ولو 14 كل شيء معد مين اللي عد المرة دي؟ أول مرة أظن في الكتاب في العهد القديم يتقال أن الرب عد ذبيحة عادة مين اللي بيعد الذبيحة بني آدم كاهن واخدين بالكم لكن بيقول له اسكت بقى اسكت سيبها لي انا بقى انت كل شويه جايب لي تيس ومعزه وخروف مش نافع الكلام ده. اسكت يامر دومني انا بقى مسيح لو المجد يقول له دومني انا الرب اعد ذبيحه ذبيحه بقى على مزاجه عشان كده كل شيء قد أعد تعالى وإيدك فاضية خلاص المرة دي تعالى وإيدك فاضية تعالى بتقديمات تعالى بالطباع تعالى بانسحاق لكن أنت مش محتاج ذبيحة ذبيحة عليا أنا الرب أعد ذبيحة طيب الرب أعد ذبيحة دي بقت حاجة كبيرة أوي محترمة أوي طب المدعوين مش محترمين سامحوني في التعبير فيقول إيه الرب أعد ذبيحة وقدس مدعوين فاهمين المعنى يعني مش عارفين تجيبوا ذبيحة أجيبها لكم انتوا ما تنفعوش تاكلوا من الذبيحة اضبطكم وهو ده اللي بيحصل في القداس بالظبط في القداس الله يقدم الذبيحة ويقدس المدعوين خلي بالكم المعنى ده عشان كده في صلوات تقديس مش للذبيحة بس ابونا يقول في في سره كلمة جميلة قوي وهو بيستدعي الروح القدس يقول له ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين طب مش موضوع القرابين تتحول لجسد وخلاص لا لا والناس دول ما ينفعوش ياكلوا الناس دول مش وش جسد ودم مش وش الذبيحه دي ما يقدروش عليها فالرب اعد الذبيحه وقدس مدعويه فقول له ليحل روحك القدوس علينا انا والناس دي كلها وعلى هذه القرابين عشان تنقلنا القرابين دي تبقى جسدك واحنا نبقى قديسين وبعد كده تبقى الحكايه سهله ها هذه القدسات للقديسين لكن لا كانت عندنا قدسات ولا احنا قديسين فيقوم ربنا يقوم بالشغلانة كلها عشان كده يقول كل شيء أعد يعني علي أنا الذبيحة وعلي أنا كمان أقدس المدعوين فعشان كده بيقول لنا اسكت قدام السيد الرب تقف ساكت تقف ساكت مش ما تقولش في القداس تقف ساكت يعني تشعر انك جاي هو اللي بيعمل كل حاجه هو اللي مكمل كل حاجة هو اللي عمل كل حاجة وهو ده فعلا قصة الخلاص في في المسيحية أما الله هو اللي عمل كل حاجة الإنسان واقف عاجز ليس من يعمل صلاحا ليس ولو أحد فكان لازم ربنا اللي يعمل كل حاجة أعد ذبيحة وقدس مدعوي ويكون في يوم ذبيحة الرب بقت اسمها ذبيحة الرب مش ذبيحة هارون ولا ذبيحة موسى ذبيحة المحرقة دي ذبيحته هو بقى دي حاجة بتاعته هو بتاعت العهد الجديد أني أعاقب الرؤساء وبني الملك خلي بالكم اللي جاي دي وجميع اللابسين لباسا غريبا فكركم بإيه حد خدت باله أنا يوميها كل البهوات واللي لابسين في الحفلة دي لبس غريب هعاقبهم تفكركم بإيه متى 22 لما قال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس الأرض يعني كلنا لابسين لبس واحد في واحد داخل ما عندوش إيمان ده لبسه غريب ما عندوش توبة ده مش لابس لباس العرس طب احنا لابسين ايه لابسين كلنا المسيح كلنا لابسين المسيح فلينا يونيفورم واحد متغطيين بالنعم والروح القدس لكن في اليوم ده قد ما هو ذبيحة وتقديس للمدعوين لكن يوم دينونة للايه للي داخلين غلط عشان كده يقول من يأكل جسد الإنسان ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما ويأخذ دينونة لنفسه نفس القداس اللي بيقدس المدعوين وجايب الناس الخطاب أشكال وألوان عملهم قدسين هو ممكن يبقى دينونة لشخص مستهتر مستبيح لا يؤمن ان ده جسد حقيقي دم حقيقي او لا يتقدم بتوبة مقبولة امام الله يأخذ دينونة لنفسه عشان كده في القداس احنا في وقت نقول اسجدوا بخوف ورعدة ليه في خوف ورعدة ده الحكاية جميلة قوي ده هو اللي عمل الذبيحة وهو اللي بيقدسنا واحنا ضيوف وضيوف شرف كمان لا بس برضه خلي بالك ان مع اللحظات الخطيرة دي هناك دينونة للمستهترين للرؤساء فاهمين الرؤساء دي؟ ما هو المثل وضحها البهوات اللي دعاهم في الاول كلهم ما ينفعوش ليه كبرياء كلهم شايفين نفسهم ينفعوا كلهم شايفين نفسهم مستحقين وبيستعفوا يعني يعني الدعوة مش مالي عينيهم انا بقى هوريهم دول المتكبرين دول لكن كل الغلابة كل اللي يقف مسكين قدام ربنا مهما كانت سيرته وده المكسور وتايب قدام ربنا هو ده اللي هياكل هو ده اللي انا بيتقدس قدس مدعويه ده ندعو بالاسم بالرغم ان هو حالته ما تقولش لكن هو ده اللي ندعو وفي ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة ياه برضو متى 22 كيف دخلت إلى ها هنا انت نطيت ولا ايه ما دخلتش من باب زي الناس ليه فاكرين العتبة دي كان مرشوش عليها ايه السطح الدم فقال له انت نطيت ليه مش كان العتبة عليها دم وانت المفروض تدخل من الباب بتاع الدم وكان المفروض تدخل يغطيك دم المسيح بالمعمودية عشان تبقى إنسان جديد وتلبس لباس العرس أنت نطيت دي ليه؟ نطيت الخطوة دي ليه؟ مش عاوز تتعمد ليه؟ مش عاوز تغفر خطواك ليه بدم المسيح الأول عشان تدخل تتناول؟ فبيقول أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا دول مش داخلين تايبين دول مش داخلين عن حب وعن احتياج دول داخلين عاوزين يتوهوا الكنيسة دول عاوزين يملأوا البيت غش لا دول طلعوهم بره عشان كده الكنيسة كانت تمنع تناول أكتر فئة ممنوعة من التناول الهراطقة الهراطقة اللي هم ايه يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا يدخلوا يقولوا لنا المسيح مش إله المسيح مش إله وظلم الدنيا فضيع كل اللي خدناه منه عشان كده في قول في الدسكولية غريب جدا يقول لك يقف الشماس على باب الكنيسة لمنع دخول البهائم والهراطقة حط البهايم في الأول أحد مهام الشماس يقف على باب الكنيسة لأن طبعا الكنائس كانت في القرى فساعات الواحد يركن الحمار بره وبعدين الحمار يستعوى يدخل يدور على صاحبه فوقف الشماس يمنع دخول البهائم لكن كمان يمنع دخول الهراطقة ليه؟ داخلين غلط ملهمش دخول دول ليه؟ لأنه بيعلم غلط يملأ بيت سيده غش طب الغلبان الخاطي اللي كله مشاكل لا يدخل ده يدخل من الباب يلبس لباس العرس بدمعتين توبة وبعدين يتناول لا نتقدس خلال القداس عشان كده احنا كمان بنتقدس بالصلاة عشان كده اللي يجي على التناول لا ما ينفعش انت ما حضرتش قدس انا بدعويه ما حضرتش لما ابونا رشم نفسه عشان يقدس نفسه كندعو ما هو برضه زي زي اي حد وقدس الشمامسة كلمة اجيوس وتلفت وقدس الشعب كله أجيوس ما أجيوس يعني قدوس أنت وحدك قدوس إحنا القداسة مش طبعنا هات بقى قدوس ليا وهات قدوس للشمامسة وهات قدوس للشعب الغلبان فاهمين الفكرة قدسة مدعوية وبعدين نسجد كلنا ونقول له يا رب قدسنا عشان في آخر الاحتفال قبل ما ناكل يقول القدسات للقديسين مبارك الرب وسع كلنا نهتف بصوت واحد باتباع نقول له قدوس وحيد هو الله الآب وقدوس وحيد هو الله الابن وقدوس وحيد هو الروح القدس احنا مش قدسين فقولوا السلام لجميعكم ما تقلقوش ما انتوا خدتوها فاهمين ليه بنقول واحد هو الاب القدوس يعني احنا بنقول له لا احنا القداسة مش طبيعيين احنا لسه حاسين ما نستاهلش فنقول له مفيش غيره قدوس هو الله الاب الله الابن الله الروح القدس فيقول طب السلام لجميعكم السلام يعني ايه يعني ماشي هو مفيش غير قدوس واحد ولكن هذا القدوس عمل ايه قداسة مدعوية واضحة ولا صعبة يبقى في القداس نحن نتقدس والقرابين تتقدس فتصير قدسات أسرار مقدسة آخر تعبير يقول الشماس صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الذكية وإحنا بقينا قدسين لأننا ما نقدرش نقرب غير في وضع القداسة ماشي طيب ندخل على ايه تاني خلاص خلاص اخلص اهو سفر الرؤيا اخر ايه ها بس دي ابواب فرشين مش عايز ادخل في تفاصيل تطلعنا لا يعني كمان في نوع من الدينونة للابواب اللي بره بقى الناس اللي بره دول اللي ما دخلوش اتحرموا من العز ده كله ادي معناها ببساطة سفر الرؤيا يقول لنا ملخص الكلام ده في آية جميلة قوي في رؤيا 19 عدد 6 وسمعت كصوت دمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء فاكرين القصة كلها عشاء عرس ابن الملك والابن الملك المرة دي اسمه ايه الخروف مفيش غيره فبيقول يلا نفرح ونتهلل ونعطيه المجد دي التسابيح بتاعة القداس لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها هيأت نفسها ازاي لبست لباس العرس ماشي وأعطيت خلي بالكم المعنى ده اهو هي ما لبستش اللبس ما راحتش اشتريته معهاش فلوس أعطيت أن تلبس بذا نقيا بهيا يعني هي خدتها خدت اللبس ده أعطيت يعني هيأت نفسها وجات لربنا غلبانة خيبانة تقول له أنا ما عنديش لبس للفرح قال لها طب علي أنا الموضوع ده هجيب لك أنا فستان الفرح خدي لباس العرس فأعطيت بذا نقيا بهيا والبذ هو تبررات ده بذ نوع من الكتان أو ال ال ومشات حراير كده أظن نوع من الحراير الغالية البذل هو تبررات القديسين يعني بر المسيح بيبان بقى على كل واحد بشكل يبان على ماريجردس يبان على جوزيفين يبان على ماريمينا يبان عليك كل ده بر المسيح بس أصبح تبررات القديسين لأن ما عندناش غير بر المسيح يغطي الواحد فينسب ليه بعد كده لكن هو في الأصل هو بر المسيح عشان كده يقول بعدها على طول شوف الدقة هنا وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف يا بختهم دول المدعوين إلى عشاء عرس الخروف شوف الربط هنا جميل ازاي العروسة هيأت نفسها لما لبست واللبس واخده منه غطيت ويا بخت بقى اللي يدخل في دول العروسة أو حتة من العروسة آآ آآ بالمنظر ده طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف هذه هي أقوال الله الصادقة اللبس اللبس طبعا معمدية على طول عشان كده تاخدوا بالكم برضه الموضوع فكرتني بمعنى احنا ليه بنلبس ابيض في القداس فاقرب المعاني ليه ابونا يلبس ابيض والشمامسه يلبسوا ابيض والشعب ساعات في, في زمن كان معين كان يجوا كلهم لابسين ابيض يفتكروا يوم معموديته لان في طقس الكنيسه يوم المعموديه يطلع العيل يلبس ابيض او الراجل او الشخص دي حته طقسيه مش حاجه جماليه ليه؟ لأن البواب ده معناه إنه بقى حاجة جديدة والبواب ده موجود في الرؤية لأنهم كلهم في السماء لابسين أبيض فهو بعد المعمودية بقى تبع السماء وحتى لقاهم في في السماء لابسين أبيض في أحمر يقول بيضوا ثيابهم في دم الخروف يوم الشمامسة يجيبوا التنة البيضة ويحطوا عليها الشريطة الحمراء البدرشي الأحمر لا يصب في في حزنا على الخطية لكن مش ده مش ده الوضع العادي الوضع العادي في لبس الشمامسة أبيض كلنا لابسين أبيض والبدرشيد الأحمر ده اللي هو عشان نفتكر إن البياض ده بسبب الدم طبعا مفيش دم أحمر يبيض مش كده؟ لكن يقول بيضوا ثيابهم غسلوا وبيضوا ثيابهم في دم الخروف فهم يفضلوا فرحانين ولاد النار اللي بيلبسوا العيل الصغير هو طالع من المعمودية يلبس الفستان الأبيض والشريطة الحمراء عشان دم المسيح هو اللي بيضه ويتدف في الكنيسة ويفضل طول عمره كشماس يفتكر اليوم الحلو ده انه لبس المسيح وعشان كده بيقدر يدخل يتناول فاهمين المعنى عشان كده هنا ما ينفعش يقدس وهو لابس اسود لا لازم يلبس ابيض لانه دخل السماء شمامسه في السماء واخدين بالكم المعنى ده الحاجة كمان انه فكرة الاتحاد بالمسيح كعروس وعريس هقولها بسرعة عشان فاضل ثلاث دقايق احنا في الكنيسة عايشين قصة حب رومانسية على اعلى مستوى وحاجة يعني اه الشعراء يمكن ما يدركوش جمالها وعمقها اول ما المسيح دخل على الليلة دي يوحنا بقى الحبيب اللي كله حب اللي لاقط الموجة بتاعة المسيح يقول إذ كان قد أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى يعني قبل ما يدخل يقدم الذبيحة دي في صوب من الحب في قلب المسيح ملوش آخر عاوز يدي كل حاجة لينا ادانا الدنيا وادانا الخير وادانا الوعود وادانا مش كفاية فقال طب اسيب لهم ايه اسيب لهم جسدي ودمي مفيش اب فينا يقدر يسيب لولاده عمره مفيش اب يقدر يسيب لولاده حياته يعني يعني مهما تعبنا وبذلنا وضحينا المعنى ده ما يقدرش عليه غير ربنا ما يوصلوش غير محبة الله أحبهم إلى المنتهى عريس قبه وعروسة تعبانة وحب بلا حدود عشان كده تلاقوا انه كنيستنا القبطية ما بتدخلش على سر الإفخارستية تأدية واجب هو ممكن تمسك القربانة وابونا ورش مستلف ثلاثة ماشي ويناول ينفع يعني ايه يعني هي القضية في الأول وفي الآخر ايه ان المسيح بيقدس القرابين ويقدس الشعب ويدي لا الكنيسة تفتح كلام احنا عايشين قصة حب خلي الحكاية تتحبش نحط تسابيح ونعيش قصة كيف خلقنا بحب وكيف سقطنا واحتملنا بحب وكيف تعهدنا بأنبيائه وكيف جاء بحب وكيف مات وصلب بحب وكيف قام بحب وذهب وعد لنا مكانا بحب وقد ترك لنا روح القدس بحب القصة كلها مغلفة بحب ربنا وعشان كده يبقى احتفال ضخم عارفين عروسة تكون عايشة قصة حب مع عرس سنين وجت لحظة جفافها بقى كل الفرح وكل البهجة ليه لأن القصة أساسها حب عشان كده اللي ما ما يدخلش بحب لله ما يعرفش دي الإفخارستية حاسش بجمالها لكن طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف المدعوين دول اللي حبوه واللي قدروا خلي بالكم من دي اللي قدروا يعني ايه جايين من الحواري والأذقة عمي وجدع وعرج وبتاع وداخلين على عشاء عرس ابن الملك راحت عشان كده الحاجة الوحيدة اللي يقدروا يقولوها ايه Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω فاكرنا تعالوا نشكر الرب مستحق وعاد يبقى لسان حالهم طول القداس مستحق يا رب كل تمجيد وكل بركة وكل شكر عشان كده الذبيحة كلها اسمها على بعض ايه ذبيحة شكر ليه ده ال attitude العام ده الموقف الاساسي لكل الحاضرين ماذا ارد للرب عن كل احساناته مش عارف اقول له ايه مفيش كلام يتقال ماذا أرد للرب عن كل إحساناته كأس الخلاص آخذ والدين الكذب بلاش وباسم الرب أهتف اللي هي الشكر اللي هي التسبيح ماشي لإلهنا كل مجد وكرم الأبد